على الطريق ماشيين فرحة بصادق آمين صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرض عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي باذنك يتوب يا الله
كل الناس بتمشي في الطريق إلى الله عز وجل بقوتين قوة إقدام وقوة إحجام قوة إقدام بيخليه عايز يقبل على الطاعة قوي وعايز يدخل على الطاعة قوي وبيدوس في الطاعة قوي في الصلاة والصيام والزكاة في الذكر والقرآن تخليه مقبل عليها وقوة تانية قوة الإحجام اللي هي بتفرمله عن أي معصية فأي معصية يقف قدامها عشان خاطر هو معاه قوة زي دي توقفه ويرجع وما يعملهاش زي العربية بالظبط عشان خاطر توصل بعربيتك من مكان لمكان لازم يكون معاك مش دواسه واحده اللي هي البنزين لا لازم يكون في الاتنين البنزين والفرامل البنزين تدوس بيها فتقبل فتمشي لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه ساعتها لو معكش دواسه الفرامل هتكمل او هتخبط في اي حاجه انما لو دوست على الفرامل ساعتها هتوصل وكذلك الطريق الى الله عز وجل عشان كده الناس اربع انواع منهم نوع عنده قوه الاقدام عاليه قوي وقوه الاحجام برضه عاليه قوي فهو مقبل على جميع انواع الطاعات او على طاعات معينه دون طاعات تانية يعني ممكن واحد يبقى مميز في طاعات معينه اكتر من من الباقي اه يعني بيكون بيحب الصيام مثلا او الصلاه اكتر من حاجه تانية ده منطقي انما هو في الاول وفي الاخر مقبل قوي على الطاعه وفي نفس الوقت هو محجم قوي عن كل معصيه بيوقف نفسه وبيفرمل ما بتعديش ومش معنى كده ان هو معصوم مفيش حد معصوم كلنا بنغلط لكن هو لما بيدخل في اي معصيه بيتوب ويستغفر ويرجع لربنا سبحانه وتعالى تاني وهو ده احسن نوع وافضل نوع ويا رب نكون منهم النوع التاني قوة الإحجام عنده ضعيفة قوي وقوة الإقدام عنده برضه ضعيفة قوي فهو للأسف مقبل قوي على المعصية محجم قوي عن الطاعة فتلاقيه بيعمل أخطاء كتير ممكن يكون مشيه مش كويس ممكن يكون بيشرب حاجة يعني بيقع في أخطاء كتير وفي نفس الوقت هو ما بيعملش طاعات كتير هو ما تارك للصلاة هو ما بيغضش بصره هي مش لابسة حجاب مش لابسة طرحة مشكلة فهي مقبلة قوي على المعصية ومحجمة قوي عن الطاعة أو هو مقبل قوي على المعصية ومحجم عن الطاعة وللأسف دي أقل منزلة ودول أقل ناس ويا رب ما يكونش في حد كده يا رب خالص وكل الناس تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى أما النوع الثالث فقوة الإحجام عندهم عالية قوي بس قوة الإقدام ضعيفة فهم ما عندهمش ذنوب حريصين عليها قوي يعني مش دايسين قوي في الذنوب مفيش اه بيعملوا ذنوب برضه بس يعني الحاجات التقليديه اللي هم مش حريصين قوي عليها وما عندهمش شره لحاجات ومحرمات معينه ودايما تلاقيهم بيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت قوه الاقدام عندهم ضعيفه فهم مش حريصين على الطاعه قوي ومش حريصين على المعصيه قوي يعني ناس زي ما بيقولوا كده يعني في حالهم لا بيطيعوا ربنا قوي ولا بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى قوي النوع الرابع وده يمكن اكتر ناس موجوده فيه ويمكن هو ده موضوع حلقتنا النهارده ناس عندها قوه الاقدام عاليه قوي وقوه الاحجام ضعيفه قوي فهم بيطيعوا ربنا سبحانه وتعالى كتير بس بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى كتير هو اه بيصلي بس ما بيغضش بصره هو اه بيتصدق بس للاسف بيتعامل بالربا هي اه بتحب ربنا قوي بس مش محجبه او مش لابسه حجاب شرعي هي اه بتتصدق كتير وبتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحب الطاعه بس في نفس الوقت هي كل يوم بتنزل full makeup وحاطه perfume و... ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه نكون كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان الحسنات يذهبن السيئات فبرضه السيئات يذهبن الحسنات ما ينفعش ما ينفعش اعمل حسنات كتير واعمل قصادها برضه سيئات كتير فضيع دي بدي ليه احنا لما ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ان الحسنات يذهبن السيئات ده مش عشان خاطر تعمل سيئات كتير لا ده عشان تعمل حسنات كتير فتضيع السيئات لو بتعمل العكس هتخسر كتير قوي وهتوصل بس هتوصل وانت تعبان وممكن ما توصلش عشان كده كل واحد فينا لازم يقوي قوة الأحجام بتاعته لازم تقوي الفرامل بتاعتك لازم تعرف إزاي تقف قدام أي معصية وتقول لأ خلاص أنا هكون تقي أنا هرجع لربنا سبحانه وتعالى أنا مش هعصيك يا رب واللي جاي يعلمنا إزاي نفرمل وإزاي نقف فعلا قدام أي ذنب جبل ما يتحركش إن شاء الله عمر بن الخطاب تعالوا نتعلم من صورته صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل
عمر بن الخطاب كان مشهور بكرهه للإسلام وشدته على المسلمين وتعذيبه ليهم حتى قالوا فيه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله فأسلم وكان عمره 26 سنة بعد 40 رجل وعشر نساء وبعدما كان عدو الدين عمر صار الفاروق عمر
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل
سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في عوالي المدينة مكان مرتفع في المدينة كان عنده تجارة وكان بيديرها هناك وهو هناك الجو كان حر جدا جدا والحر شديد قوي لدرجة ان سيدنا عثمان دخل منزل من احد المنازل وما كانش عارف حتى يخرج بره وهو جوه المنزل لاحظ ان بعيد قوي في واحد ماشي ومعاه جملين اتنين من الابل فماشي كده بيقول بيستغرب كده سيدنا عثمان بيقول ايه يعني مش كان يستنى شويه لحد ما الجو يبرد شويه وبعد كده يبقى يخرج بالابل بتاعته انما يخرج دلوقتي ده ده الجو صعب جدا سبحان الله لحد ما قرب فلما قرب بعت له احد الموالي يشوف هو مين اللي عمل كده ده فاول ما راح وهو راجع قال له هذا عمر بن الخطاب امير المؤمنين ده امير المؤمنين يا سيدنا عثمان سيدنا عثمان عارف ان ده عمر بن الخطاب طبعا آه، لا خلاص هقوم له بقى فخد بعضه ولسه قايم له ولسه خارج من المكان لا الدنيا حر بشكل مش ممكن لدرجة إن سيدنا عثمان بن عفان ما قدرش يخطي خطوة واحدة بس بره المكان حر السموم فرجع تاني وكلم سيدنا عمر بن الخطاب من بعيد وشاور له بيقول له يا عمر ما الذي أخرجك في هذه الساعة إيه اللي خرجك دلوقتي فقال له عمر بن الخطاب بكران من إبل الصدقة تخلفا عنا وجئت بهما في الحمى وخشيت أن يسألني الله عز وجل عنهما صورة جميلة قوي لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما عرف ان في اتنين ابل من الصدقه هربوا ما عادش ساكت لا لازم اروح اجيبهم انا انا هتسال عنهم وراح فعلا عمر بن الخطاب لحد ما جابهم سبحان الله الوقت ده ذات نفسه سيدنا عثمان بن عفان ما كانش قادر يخرج بره الباب يعني شوف المجهود اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمله مجهود كبير جدا ان سيدنا عثمان مش عارف يخرج من الباب من شده الحر وسيدنا عمر اصلا عمال يمشي في الصحراء لحد ما جاب الاتنين ابل ورجع بيهم رضي الله عنك يا عمر عمر بن الخطاب كان مختلف عمر بن الخطاب كان جواه قلب حي عمر بن الخطاب كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى كان في قلبه خشية وهو قال لقد خشيت أن يسألني الله عز وجل عنهما خايف ربنا سبحانه وتعالى يسأله عنهم طب وهو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ده حاجة حلوة أصلا يعني في بعض الناس كده وهي بتتكلم عن الخوف تبقى تقول لك لا يعني أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى يعني أعبده بالحب بس ما أعبدوش بالخوف لا الكلام ده غلط ربنا سبحانه وتعالى يحب ان الحب... إن العبد يحبه اه طبعا ربنا سبحانه وتعالى يحب كده ويحب ان العبد يرجوه اه ويحب ان العبد يخاف منه اه طبعا كما يقول العلماء العبد يسير الى الله عز وجل كالطائر راسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء لازم يكون في حب ولازم يكون خوف ولازم يكون في رجاء لازم يكون في الثلاثه والخوف مهم جدا يا جماعه الخوف هو الفرامل اللي بتوقفك قدام اي حاجه غلط الخوف هو الحاجة اللي ممكن توقفك ان انت ممكن تعمل معصية والحب برضه يوقف بس الخوف لازم يكون موجود الله عز وجل وضع اصلا اجر على الخوف قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان اللي اللي بيخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى مش جنة واحدة جنتين ده ايه ده اجر على الخوف اه طبعا وقال الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى شوف سبحان الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى موضوع الترجم لعمل فان الجنه هي الماوى عشان خاطر كده انا عايز اسال سؤال مهم جدا هو انت بتخاف من ربنا هو انت بتخافي من ربنا احنا بنخاف من ربنا يا جماعه بصوا خليني واقعي كل الناس هتقول اه طبعا بنخاف من ربنا بس تعالوا نكون واقعيين ونسال السؤال بشكل اكثر واقعيه ونزولا على الارض يعني تعالوا بدل ما نعتبر الاجابات نعتبر الافعال تعالوا بدل ما نعتبر الكلام الكتير نشوف انت بتعمل ايه وانت اللي هتجاوب على نفسك انت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولا لا انت بتخافي من ربنا سبحانه وتعالى ولا لا كل واحد لازم فينا يجاوب كل واحد لازم فينا يجاوب ويعرف الاجابه ايه عشان خاطر يبتدي يصلح فلو لقيت نفسي بخاف اللهم لك الحمد لو لقيت عندي في مشكله لازم لازم ابتدي اصلح نفسي عشان خاطر كده انا جايب النهارده ايات قرانيه الايات دي هي اللي هتقول لك يا ترى انت فعلا بتخاف ولا لا اول ايه بتقول فذكر بالقران من يخاف وعيد شوف الايه بتقول ايه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف أنا بقى عايز أسألك هو أنت لما تسمع آيات القرآن بتتذكر؟ لما بتسمع قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بتخاف؟ بتخاف وبتعرف إن أنت هتبقى يوم القيامة لوحدك؟ لما بتسمع آيات عن الجنة بتشتاق لها؟ بتشتاق للجنة؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق يا حاجة يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتشتاق بيبقى نفسك بيبقى نفسك في الجنة بيبقى نفسك إن أنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بتتذكر لما بتسمع آيات الرحمة بتتذكر لما بتسمع قول الله عز وجل وهو بيأمرك أي أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بتتذكر لما بتسمع آيات غض البصر لما بتسمع آيات التقوى لما بتسمع آيات العدل لما بتسمع آيات الخشوع بتتذكر حاجة القرآن لما بينزل عليك بتحس بحاجة على فكرة يا جماعة بجد والله ساعات الواحد بيشوف حاجات أنا ذات نفسي ببقى زعلان جدا يقول لك مثلا أنت سمعت آه، سورة آه، سيدنا سو- سورة يوسف آه، من الشيخ الفلاني يقول له لا لا لا لا أنت بقى ما سمعتهاش من الشيخ الفلاني يا سلام طب والصورة يعني بقى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني طب والصورة أخبارها إيه آه ماشي حلو إن إحنا ندور على حد يكون صوته حلو عشان خاطر نحس إنما مش معقول يبقى كل الحياة الصوت مش معقول كل ما اسمع القرآن ما- ما افت- ما افتكرش الا الصوت بس لا لازم يكون القرآن بيعدي على قلبي لازم لما القرآن يعدي على قلبي أتذكر لازم القرآن يذكرني لازم القرآن يفوقني لازم القرآن يقول لي يلا فوق اتعدل شوف انت فين انت بتحس بكده بتحس بكده في القرآن لما بتسمع آيات الله عز وجل بتبتدي تتغير ولا بتبقى تايه ولا بتبقى سرحان وانت واقف مع الإمام والإمام بيصلي وبيجهر بصلاته بتبقى واقف ورا سرحان ولا بتبقى سامع بتبقى سامع ولا بتبقى سامع وحاسس ولا بتبقى متذكر اسأل نفسك السؤال ده وانت تعرف تاني آية عايزك تختبر نفسك بيها هي قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هي دي يا جماعة أنت بتعمل أي عمل صالح ليه؟ بتعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى ولا بتعمله عشان الناس ولا بتعمله عشان نفسك لازم تبقى فاهم انت بتعمل العمل ده ليه لما تيجي تعمل عمل وحد يشكرك بتفرح انت بتعمله عشان خاطر هو يشكرك طب لو ما شكركش بتكمل ولا لا اوعى تكون ما بتكملش اصلك لو ما بتكملش يبقى بتعمل العمل ده عشان خاطر الناس عشان الناس تديك وضعك وتقول اه فلان بيعمل او فلانه بتعمل انما لا خليك كده خليك خايف من ربنا سبحانه وتعالى خلي قلبك حي ومتصل بالسماء انما نطعمكم لوجه الله احنا بنعمل كده لله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا كده ولا كده ليه امال بتعملوا كده ليه انا نخاف احنا بنخاف يا جماعه عشان كده اي واحد بيخاف وشغال في اي عمل صالح لو الناس شكرته ما تفرقش معاه ولو الناس طنشته وخلاص وما عملوش اي حاجه ولا كلموه ولا سالوا فيه برضه ما تفرقش معاه عشان خاطر هو مرتبط بالله عز وجل مرتبط بالاجر مرتبط بالسماء بيدور على الجنه مش بيدور على حاجه تانية هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هو خايف من النار خايف ما يدخلش الجنه عشان خاطر كده عينيه على مكان واحد بس على ربنا سبحانه وتعالى مخلص لله عز وجل عارفين المشكله في ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل قال انا خير شريك بص الحديث بص الحديث اللي هيفجعك بص الكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن يفاجئك جدا في كل عمل انت بتعمله انا خير شريك انا احسن شريك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أي عمل صالح أي حاجة بتعملها لو كنت بتعملها لله عز وجل خلاص اللهم لك الحمد تؤجر عليها إنما لو كنت بتعملها للناس أو لنفسك لا تؤجر عليها بل بالعكس دي ممكن تكون في ميزان سيئاتك طب ولو أشركت مع ربنا سبحانه وتعالى حد عملت الموضوع الفلاني ده عشان خاطر نفسك ولله عز وجل عشان خاطر الناس ولله عز وجل لا الله عز وجل لا يقبله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه خلاص الله عز وجل يا جماعة يغفر كل الذنوب إلا أن هو يشرك به قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي حاجة ممكن بعد كده تغفر إلا إن الله عز وجل يشرك به إلا أن أنت تعمل عمل والعمل ده تريد بيه حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى تريد بيه وجه غير وجه الله عز وجل الله لا يقبل هذا الأمر أبدا ربنا غيور يا جماعة ما يقبلش ابدا ان حد يعمل عمل معين يريد بيه وجه الله عز وجل ويكون في حد مع ربنا سبحانه وتعالى لا انت ما دام بتعمل عمل صالح انت بتصلي بتصلي لمين انت بتزكي بتزكي لمين بتتصدق بتتصدق لمين انت اي عمل صالح بتعمله لمين لما حد يسيء لك بترد السيئه دي بالحسنه ولا بترد السيئه بالسيئه طب ولو بترد السيئه بالحسنه بتردها بالحسنه عشان خاطر الله عز وجل امرك بكده ولا عشان خاطر انت متربي وابن ناس اه الحمد لله انت متربي وابن ناس دي حاجه كويسه انما انت بتعمل العمل ده ليه لله عز وجل خلي دايما عينيك على الاخره خلي دايما عينيك على الجنه خلي دايما عينيك على الاجر خلي دايما قلبك خايف انك ما تاخدش الاجر فلو قلبك خايف قوي ان انت ما تاخدش الاجر هتلاقي نفسك بتطير للجنه تالت آية تختبر بيها نفسك قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أنت بتخاف؟ أنت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول قل إني أخاف إن عصيت أنت لو عصيت بتخاف؟ لما تيجي تعمل حاجة حرام بتخاف؟ لما بتعمل مخالفة أو بتعملي مخالفة بتخافي؟ بتخاف؟ بتخافوا يا جماعة؟ اوعوا كل لما بنعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بنخافش ما ينفعش عارفين يا جماعة لو كل واحد فينا اتحاسب على كل حاجة غلط بيعملها أقول إيه؟ اللهم لك الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة عشان ممكن أي غلطة نعملها نتوب ونتراجع وتمحى إنما لو كل واحد فينا فعلا كان هيتحاسب كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي لو كل واحد فينا كان هيتحاسب على كل ذنب كانت هتبقى مشكلة كبيرة بالله عليكم يا جماعة خاف من ذنبك ذنبك ده ممكن يدخلك النار ممكن يخليك فعلا تدخل النار ممكن يخليك فعلا تدخلي النار على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه ناركم هذه النار دي النار اللي قدامنا دي جزء من سبعين جزء من نار جهنم يعني النار دي اللي انا ممكن معرفش استحملها حاجة بسيطة جزء من سبعين جزء من نار جهنم هنعمل ايه هنعمل ايه لو فعلا يا رب اعفو عنا النار يؤتى بها يوم القيامة لها سبعين ألف زمام سبعين ألف زمام ممسوكة منه مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وتتفلت منهم متخيل النار قد ايه؟ متخيل حجم النار قد ايه؟ متخيل ان احنا ممكن ندخل النار بجد عشان خاطر ذنب؟ متخيل ان احنا ممكن لما بنعمل حسنات كتير وبنعمل سيئات فنيجي واحنا بنتحاسب تتحط حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة لحد ما تيجي حسنة سيئة نلاقيهم الاتنين زي بعض اجي بص ما الاقيش في ايد الا سيئة واحدة بس والسيئه دي هي اللي ممكن تتحط و- ولما اجي احط السيئه دي خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي ممكن ادخل النار وادخل النار عشان خاطر سيئه واحده عشان ممكن تبقى السيئه دي اصلا حاجه ولا حاجه ممكن تبقى السيئه دي اصلا ان انا بصيت على واحده ممكن تبقى السيئه دي, دي سجاره ممكن تبقى السيئه دي ان انا ما سمعتش كلام والدي او خالفته ممكن تبقى السيئة دي إن أنا رديت على أمي رد مش كويس ممكن تبقى السيئة دي إن أنا لقيت غلبان وما ساعدتوش ممكن تبقى السيئة دي أي حاجة وحاجة صغيرة وأول ما تتحط ادخل النار لازم نخاف لازم نخاف من ربنا سبحانه وتعالى لازم نخاف على نفسنا عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى فكر بذنوبك بالله عليك عايز تخاف من ربنا فكر في ذنوبك فكر في الاخطاء اللي انت بتغلطها فكر في معاصيك فكر في المخالفات اللي انت بتعملها فكري فكري في مخالفات اكيد هتلاقي عند نفسك حاجه هتلاقيكي عامله حاجه هتلاقي انا عامل حاجه وانت عامل حاجه وانت عامله حاجه مفيش حد ما بيغلطش كلنا عباد كلنا بنذنب كلنا بنعصي بس فكر في ذنوبك شويه فكر ان انت بتغلط كتير وان ربنا سبحانه وتعالى سترك كتير وكرمك كتير بس ربنا سبحانه وتعالى اذا اخذ العبد الظالم لم يفلته اذا اخذ العبد العاصي على معصيه لم يفلته الله عز وجل رحيم اه وكريم اه بس في نفس الوقت مش عايزين نستهتر مش عايزين نكون مستهترين واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى ما ممكن اكون بعبده كده باست- باستهتار اه بعمل حسنات اه اه بعمل حسنات بس في نفس الوقت بعمل سيئات كتير وعملي للسيئات ده ممكن يكون اكتر من الحسنات وبعدين ربنا يستر علينا بالله عليكم خلي بالكم من نفسكم اقول لكم حاجه قبل ما نختم النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه اللي بيخاف بيمشي بسرعه بيمشي كتير من خاف ادلج مشى كتير قوي ومشى بالليل ومشى مشى كتير قوي ومن أدلج بلغ المنزل اللي بيمشي بسرعة وبيمشي كتير وبيمشي بالليل وهو مسافر بيوصل للحتة اللي هو عايزها خلي عينيك على الذنوب بتاعتك عشان خاطر ما تنساهاش مش عشان خاطر آه، يجيلك إحباط لأ عشان تبقى عارف إن أنت عندك مشاكل ولازم تتحل فلما عينك تبقى على الذنوب تخاف ولما تخاف إن أنت تدخل النار تهرب منها أكتر ولما تهرب من النار أكتر تقرب للجنة أكتر ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بالله عليكم يا جماعة خافوا من ربنا سبحانه وتعالى عشان ندخل الجنة بل ولمن خاف مقام ربه جنتان وتكون صورتنا جميلة قوي زي صورة عمر بن الخطاب وربنا يرضى عنا وهو ده الطريق صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي باذنك يتوب يا